بالعلم بدر الأدب تنال أعلى الرتب عش حياة العلماء وقرأ سلوك الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب كفاك أن تخرج من دنيا الورى بالحسب
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد وقفنا في اللقاء الماضي حول المسألة التي دار حولها الكلام كثيرا فيما يتعلق بقول الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى وغيره من أهل العلم في الحكم على حديث معين بأنه حسن صحيح فيصف الحديث الواحد في وقت واحد بهذين الوصفين معا فيقول حسن صحيح وهذا موجود بكثرة في كلام الإمام الترمذي في كتابه الجامع وغيره كالشمائل المحمدية مثلا والعلل الكبير وأيضا وجد في كلام غيره من أهل العلم هذا التركيب في الحكم على حديث بعينه فوجد ذلك في كلام الإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومن بعد الترمذي وجد أيضا في كلام الإمام الدارقطني ولكن الإمام الترمذي هو الذي أكثر من استعمال هذا المصطلح المركب في الحكم على الحديث فيقول حسن صحيح فلو أنه قال حسن وسكت فالترمذي قد تولى شرح الحسن عنده وبين مراده من قوله حسن ولو أنه قال صحيح فقط ولم يزد فالصحيح معروف معناها عند علماء الحديث لكن لما جمع بين الصحة والحسن في الحكم على حديث واحد وقع الإشكال أو الاستشكال من قبل العلماء المتأخرين من أهل العلم لماذا وقع الاستشكال لأن الحسن كما درسنا أنزل رتبة من الصحيح نحن قلنا إن الصحيح هو أعلى مراتب المقبول والحسن هو أدنى مراتب المقبول نعم الحسن والصحيح كلاهما من المقبول لكن هذا في درجة عليا من درجات القبول وهذا وذاك في درجة الدنيا من درجات القبول فكيف يوصف الحديث الواحد في وقت واحد بهذين الوصفين معا فإن هذا يقتضي أن الحديث الواحد في أعلى مراتب المقبول وهو أيضا في أدنى مراتب المقبول وهذا أمر مشكل لأن الحديث إما أن يكون في أعلى المراتب أو في أدناها أما أن يكون في وقت واحد وفي آن واحد وعند عالم واحد في أعلاها وفي أدناها هذا أمر في غاية الاستشكال ولهذا كثر كلام أهل العلم في استشكال هذا الجمع بين هذين الوصفين في الحكم على حديث واحد من جهة وفي الجواب عن هذا الإشكال وقرأنا في اللقاء الماضي أشهر الأجوبة التي قيلت في دفع ذلك الإشكال وقلنا إننا اليوم بإذن الله تعالى سنحاول أن ننظر في هذه الأجوبة ونمحصها وننظر فيما لها وما عليها ثم نبين الراجح من هذه الأجوبة والأقرب إلى الصواب ان شاء الله تعالى ثم ما يترتب على هذا الراجح لان لاننا اذا انتهينا من معرفة الصواب في فهم هذا المصطلح فان هذا يترتب عليه معاني ومسائل سنشير اليها ان شاء الله تعالى لكن لابد ابتداء ان نعلم ان هذا الاختلاف بين اهل العلم في الجواب عن هذه الاشكالية انما هو اختلاف في الجانب الاصطلاحي ليس اكثر لا مساس له بالحكم الذي يستحقه الحديث فكل العلماء الذين اجابوا عن هذا الاشكال مقرون بان الحديث الذي يقول فيه الامام الترمذي حسن صحيح هو من قسم المقبول هو من قسم المقبول يعني انه حديث حجة يحتج به ويصلح الاعتماد عليه اما موضع الخلاف فهو في فهم معنى هذه الكلمة هذا المصطلح المركب ونحن قلنا أكثر من مرة ليس كل اختلاف في الاصطلاح ينبني على أو يترتب عليه اختلاف في الحكم هذا اختلاف في التسمية اختلاف في معنى اللفظ في معنى هذه الكلمة هذه العبارة هذا المصطلح لكن على أي جواب وعلى أي وجه من أوجه فهم العلماء لهذا المصطلح وهذا التركيب الذي وجد في كلام الترمذي فلا يخرج كلامهم عن كون قول الترمذي في الحديث حسن صحيح هو تعبير من الترمذي عن كون الحديث صالحا للحكم وأنه من قسم المقبول مفهوم هذا الكلام فإذا حينما نسوق هذه الأجوبة في دفع هذا الإشكال وما بينها من تعارض واختلاف فهذا التعارض والاختلاف إنما هو تعارض واختلاف في ماذا؟ في معنى المصطلح وليس في الحكم الذي يستحقه ذلك المصطلح او الذي يراد التعبير عنه من خلال هذا المصطلح فالعلماء متفقون من من حيث الحكم انما الاختلاف في ماذا في التسمية فنحن الان ما ندرس مسألة متعلقة بحكم معين على حديث معين انما نتكلم في مسألة اصطلاحية بحتة اصطلاحية بحتة ولكن مع كوننا ندرس هذا الجانب الاصطلاحي سينجلي لنا من خلال ذلك مناهج المحدثين عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في استعمال الاصطلاحات العلمية والتعبير بها عن المعاني الكائنة في أذهانهم قلنا إن حسن صحيح مصطلح مركب وهو مشكل من حيث أن الحسن من أدنى مراتب المقبول والصحيح من أعلى مراتب المقبول فمن هذه الحيثية وقع الإشكال فكيف يكون الحديث في آن واحد في وقت واحد من عالم واحد في أعلى المراتب وفي أدناها هذا أمر في غاية الإيه الإشكال فأول الأجوبة وأشهرها عند أهل العلم في الجواب عن هذا الإشكال ما قاله الإمام ابن الصلاح أبو عمرو بن صلاح أبو, أبو عمرو بن صلاح له جوابان ذكر جوابين قال يحتمل هذا يحتمل هذا الجواب الأول هو ما نذكره الآن وهو إيه أن قول الإمام الترمذي وغيره من علماء الحديث في الحديث حسن صحيح المراد به حسن باعتبار إسناد صحيح باعتبار إسناد آخر كأن الحديث له أكثر من إسناد كأن الحديث له أكثر من إسناد فأحد الإسنادين تحققت فيه شرائط الصحة فصار صحيحا والإسناد الآخر تحققت فيه شرائط الحسن فصار حسنا فعبر الإمام الترمذي عن هذا المعنى بقوله حسن صحيح أي حسن باعتبار أحد الإسنادين صحيح باعتبار الإسناد الآخر واضح هذا الكلام وهذا الجواب طبعا كل الأجوبة فيها وجاهة خلي بالك يعني انت نفسك يعني لما تسمع الجواب تقول اه فعلا انت كلام جميل جدا ولما تيجي تسمع الرد عليه اه ده الرد اجمل ولما تيجي تسمع الجواب اللي بعديه هتقول اه هذا اجمل واجمل لما تسمع الرد على عليه هتقول ده هو ده الجمال كله واضح فهي كلها لها وجاهة وهي اقوال قريبة من السواء ولكن احنا ايه اولا عايزين نفهم العلماء بيفكروا ازاي سواء الذين اجابوا عن هذا الاشكال او الذين ردوا هذا الجواب ونحاول جاهدين ان احنا نصل الى المعنى الاقرب الى الصواب ان شاء الله تعالى فنحن في الن- في النهايه بنتكلم مع ايه مع قمم مع علماء كبار جدا كل واحد منهم يعني اعمل ذهنه وتفكيره واجتهاده فوصل الى ما وفقه الله اليه فقد يكون وفق الى الصواب وقد لا يكون قد يكون وفق الى بعض الصواب لا كله المهم ان كلامهم كله يدل على علم وعلى معرفة وعلى دراية ونحن نحاول ان نتفهم كلامهم لنستفيد على على الاقل من طريقة تفكيرهم وطريقة دراستهم وتناولهم للمسائل العلمية جزاكم الله خيرا قد قد يجمع الله الشتيتين بينما يظنان كل الظن الا التلاقيه يعني ماشي طب انا طرح هقول ازاي وانا قدام الحاجات دي كلها خد يا ابن الشيخ انا مش هشرب ده. انا بشرب الشخص او دي ممكن برضه ودي كمان فرق فالجواب الاول هو جواب الامام ابو عمرو الشراح طبعا وقال به طائفه من اهل العلم وهو انه حسن باعتبار الاسناد صحيح باعتبار الاسناد الاخر ده كلام جميل جدا يعني حديث له اسنادان احدهما صحيح والاخر حسن فاذا ن- نستطيع ان نقول حسن صحيح اي حسن باعتبار احد الاسنادين صحيح باعتبار الاسناد الاخر جاء عالم اخر او بعض العلماء الاخرين ردوا هذا الجواب قالوا قال هذا جواب ضعيف زي ابن دقيق العيد وغيره ليه ضعيف قالوا طب الكلام دوت ممكن نقبله لو ان الحديث له ايه اسنادان فما بالك اذا كان الحديث له اسناد واحد ويقول فيه الترمذي حسن صحيح ينفع الكلام ده ما ينفعش طب فين الاسناد الثاني؟ لم هو له اسناد واحد فهو اما حسن واما صحيح فوجد له يقول في احاديث ليس لها في الدنيا الا سند واحد بل هو يصرح بهذا ويقول ايه حسن صحيح احيانا يقول حسن صحيح غريب طب غريب معناها ايه؟ ليس له الا اسناد واحد طبعا احنا بنقول الكلام دوت بحسب طريقه تفكير العلماء لكن حتى هذه الاشياء عليها مؤاخذات هنقولها في الاخر ان شاء الله وهيقول حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه لا نعرفه إلا من هذا الوجه الله يبقى هو له سند واحد عند الإمام الترمذي ومع ذلك وصفه بأنه حسن صحيح يبقى نفهم من كده إن الحسن والصحة كده هما ينصب على سند واحد لا على إثنين فالذي أجاب بأنه صحيح باعتبار إسناد حسن باعتبار إسناد آخر يرد عليه هذا طب الأحاديث التي ليس لها إلا سند واحد والترمذي قال فيها حسن صحيح إيه رأيك فيها؟ طبعا كان هذا جوابا مبهما ودل على إيه؟ على أنه على أن مراد الترمذي ليس كما قال ذلك القائل من أنه حسن باعتبار الإسن- أحد الإسنادين صحيح باعتبار الإيه؟ الإسناد الآخر بل انا ازيد بقى في الاستاذ زهر وده مش هتلاقوه في الكتب ولا حتى في كتبي يعني دوت ايه اخر صيحه الترمذي عليه رحمه الله تعالى بيقول حسن صحيح هو بيحكم على سند ولا على متن هو بيحكم على سند ولا بيحكم على متن اما ان يكون بيحكم على سند هنقول هنقول الاحتمالات كلها إما أنه يحكم على إسناد وإما أن يكون يحكم على إيه متن فإن كان يحكم على المتن إن كان يحكم على المتن فلا يضر أن أحد الإسنادين حسن والآخر إيه صحيح لأنه لو, لو أن المتن جاء له إسنادان أحدهما حسن والآخر صحيح ماذا يكون حكم الحديث صحيح ولا يضره أن جاء بإسناد حسن كما لا يضره أن لو جاء بإسناد آخر ضعيف لو ان إسنا- حديث مثلا جاء باسناد صحيح واسناد ضعيف يبقى الحديث آه، آه، صحيح ضعيف ولا هو صحيح وخلاص لانه ياخذ اعلى مرتبه يستحقها الحديث من حيث النظر في اسانيد صح ولا لا فهب ان الحديث له اسنادان احدهما حسن والاخر ايه صحيح والامام انما يحكم على المتن معايا فاذا ايه فاذا الحكم الذي يستحقه ذلك المتن هو ايه الصحه فما باله قال حسن يبقى يقول صحيح وخلاص ما ما ليس هناك من ضروره ان يقول ايه حسن طيب لو فرضنا انه يحكم على الاسانيد لو ان عن- عندنا حديث متن يعني له اسنادان احدهما صحيح والاخر حسن بلاش كده عشان المع- العمليه تبقى اوضح قوي وبد- مش وقته احدهما ضعيف والاخر ايه صحيح فهذا السند الضعيف حكمه ايه اه بدأنا ننام عندنا بلاش كده نقولها باسلوب تاني عندنا راويان رويا حديثا واحدا اتفقا في الاسناد والمتن وهذا الراوي الاول ثقة والاخر ضعيف فالاسناد الذي فيه ضعيف حينئذ يكون حديث آه، اسنادا ايه صحيح ولا حسن ولا ضعيف صحيح لماذا نحن نصف الاسناد الذي فيه الراوي الضعيف بالضعف لانه لان هذا الضعيف تفرد ولم يتابع على روايته لكنه لو وافقه الثقات ف- فحينئذ يكون هذا الراوي الضعيف لم يخطئ في هذا الحديث بخصوصه وعليه فيأخذ حكم الايه الحديث الايه الصحيح لانه وافق الثقات فالاسناد الذي فيه الراوي الضعيف ايضا يكون ايه صحيحا رغم ان فيه ضعيف لماذا لانه لم ينفرد به انما جاء بما جاء به الثقات فروى الاحاديث الصحيحه فما فما يضر الحديث الصحيح ان رواه بعض الضعفاء وده زي ما ت- الامام الشافعي عمل في المرسل المرسل في حد ذاته يحتج به لا يحتج به لاحتمال ان يكون الواسطه التي سقطت من المرسل ضعيفه او لا يحتج ايه به يعني احتمال ضعف مخرج المرسل ومع ذلك لما تقوى المرسل بالمقويات التي ذكرها الشافعي كمثلا ان ي- ي- ي- يقويه او ينضم اليه مسند صحيح مسند ايه صحيح عندنا مرسل وافق وافق جاء موافقا لحديث متصل صحيح الى رسول الله عليه الصلاه والسلام يبقى ده المرسل دوت ضعيف احنا ضعفنا المرسل ليه قلنا ان احنا نتوقف في الحكم بصحته لاحتمال ان يكون الذي سقط في المرسل ضعيفا لا يحتج به طيب لما وافقه المرسل الصحيح قوى عندنا ان الذي سقط ضعيف ولا ثقه ثقة يبقى دل على ان مخرج المرسل عن الثقات ام عن الضعفاء يبقى صحيح يبقى المرسل ده لحد ذاته صحيح ب- ب- بصرف النظر عن المرسل الذي انضم اليه ولهذا يعبر عنه الش- الامام النووي في مقدمة المجموع وفي التقريب اللي هو ش- شرحه السيوطي في التدريب يقول يعني بعد انضمام الم- آه، آه، آه، المسند الصحيح الى المرسل ها يقول فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما صحيح من وجه آخر لقدمناهما عليه ده- دي عبارته يقول فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما صحيح من وجه آخر يعني إيه صحيح, صحيح لذاته ولم يمكن الجمع قدمناهما عليه ايه معنى الكلام ده عندنا مرسل جاء موافقا للمسند الصحيح يبقى عندنا م- حديث له اسنادان احدهما متصل صحيح الى رسول الله يعني صحيح لذاته والسند الاخر مرسل يعني ضعيف لذاته معايا ها هو- النووي بيقول طبعا هذا أ- أ- اصله ل- كلام الشافعي لكن هو عباره النووي واضحه بيقول ايه بيقول ان المرسل الصحيح لما انضم الى المرسل دل عندنا ان المرسل كان في حد ذاته صحيحا لانه كان ماخوذا عن الثقات وان لم يظهر ذلك لكون الراوي الثقه الذي كان في المرسل سقط من الاسناد ولم يظهر فيه فلما نظرنا وجدنا له اصل صحيح متصل الى رسول الله عليه الصلاه والسلام ادركنا صحه مخرج المرسل في حد ذاته فيكون المرسل بالنظر اليه نظره مجرده صحيحا ايه لذاته وانضم اليه صحيح ايضا ايه إذا- فيكون في المساله ايه صحيحان ما قالش صحيح صحيح ومرسل ولا صحيح وضعيف قال لا صحيحان صار المرسل من هذه الحيثيه صحيحا لذاته لدرجه بيقول ايه بقى؟ لو فرضنا ان ه- هذين الحديثين اللي هو المسند والمرسل عارضهما متصل مسند صحيح اي ايه صحيح لذاته ولم يمكن الجمع هنقدم مين ها هنصحيح هنقدم ايه الصحيحين على الصحيح لأن العدد أقوى من الفرد طيب لو أن الإمام بينظر إن المرسل ده ضعيف يبقى هي- حينئذ هيقوي المسند الصحيح م- منضم إليه ضعيف على المسند الصح- المسند الصحيح هذا التقوية في غاية الإيه؟ البعد فضلا بقى عمن يذهب ويقول ايه ان المرسل ايضا قد يكون ضعيفا يبقى ضعيف زائد مرسل هيدينا ايه حسن لغيره هل الحسن لغيره يتقوى على صحيح ذاته فلما قدم الصحيح الصح... الصحيح لذاته منضما اليه المرسل على الصحيح لذاته عرفنا ان المرسل عنده ايه صحيح لذاته يبقى المرسل لما انضم اليه الصحيح لذاته صار ايه صار هو نفسه ايه صحيح يبقى النهارده لما يكون عندنا حديث له اسنادان احدهما حسن والاخر ايه صحيح ال ال ال الاسناد الحسن لماذا نزلنا به من مرتبة الصحيح الى الحسن خوفا من ان يكون هذا الراوي الذي هو فيه خفة ضبط قد اثر عليه ذلك في هذا الحديث بخسوف مش كده ولا ايه لكن لما وجدناه لم ينفرد بل وافقه الثقات صار صحيحا لانه زال الخوف الذي كنا نخشاه من ايه من خفة ايه حفظه وقلة ضبطه نسبيا فلما زال ذلك بمتابعة الثقة له صار هذا الحسن لذاته صحيحا لذاته وده تلاقيه حتى في صنيع العلماء احنا مش بنقول ال- صحيح البخاري صحيح مسلم صحيح البخاري صحيح مسلم صح الكلام طب ما احنا عندنا في البخاري رواه متكلم فيه ي- ي- يعني اذا نظرنا الى هؤلاء الرواه نظره مجرده احاديثهم في مرتبه الايه الحسن صح طب ليه البخاري خ- دخله في في الصحيح ولا مسلم قال لك لان البخاري ما خرج لهؤلاء الا ما توبعوا عليه فصار صحيح صحيحا من هذه الحيثيه اللي احنا بنسميه ايه صحيح لغيره يعني حتى كده بالالف ب ال- بالطريقه البدائيه بتاعت بتاعت اليومين دول عندنا حسن لذاتي انضم اليه صحيح لغيره ل- لذاتي يبقى الحديث الحسن لذاتي بقى ايه صحيح لغيره يبقى صحيح لغيره زي صحيح ايه لذاته يبقى في النهاية حتى لو حكى لو كان الترمذي يحكم على الاسناد فهذا الحسن لذاته لما انضم اليه صحيح لذاته صار بهذا الانضمام ايه صحيحا لغيره يبقى ما فيش ضرورة اللي يقول ايه حسن صحيح هيقول صحيح وخلاص لان الحسن صار صحيحا من ضمام الصحيح ايه اليه مفهوم هذا الكلام ادي اول ايه جواب وادي الاستشكالات التي او الاعتراضات التي اعترض بها على هذا الجواب حد فاهم حاجة طيب الجواب الثاني قالوا ان الترمذي اراد بقوله حسن صحيح اراد الحسن المعنوي لا الحسن الاصطلاحي لا الحسن ايه الاصطلاحي انما اراد الحسن الايه المعنوي ايه الحسن المعنوي ده يعني الحسن من حيث النظرة اللغوية البحتة كلمة حسن معناها ايه ضد القبيح فكل ما يستحسن من الاحاديث يصح وصفه بانه حسن يصح وصفه ايه بانه حسن والحسن بعضه يتعلق بالاسناد وبعضه يتعلق بالمتن هناك معاني اذا وجدت في الرواية في اساندها او في متنها كانت دافعا لاستحسان الحديث كانت داعية الى استحسان الحديث يعني ايه يعني ايه برضك استحسان الحديث لسه برضك ايه فسر الماء بعد الجهد بالماء هقول لك انت النهارده قاعد في المجلس ده ها آه، آه، ط- طارق عوض الله قعد ساعه يتكلم في بعض كلامه جذبك وفي بعض كلامه نفرك يعني في كلام ايه يشدك وفي كلام ايه ما يشدكش صح اذا في كلام حسن وفي كلام غير حسن هو ده المقصود من قولهم حسن معنوي يعني الحسن الذي تقتضيه كلمة حسن عند الع- علماء اللغة في اللغة العربية وليس عند علماء الاصطلاح يعني انا لما اشرب الشاي مثلا هو ده حسن صح ولا لا لما اشرب زيت الخروع ما يبقاش حسن يبقى الحسن هنا معناه ايه ال- عند الم- عند علماء الحديث ولا معناه في اللغة معناه ايه في اللغة هو ده المعنى المقصود فهناك بعض الاحاديث تحمل معاني حسنة تشدك يعني حديث مثلا ي- ي- يحثك على قيام الليل ده مش معنى حسن معنى حسن ولا مش معنى حسن معنى حسن حديث يحثك على بر الوالدين حسن معنى جميل حديث يحثك على آه، ذكر الله عز وجل على صلة الأرحام إلى آخره دي كلها معاني إيه حسنة قد يكون تلك الأحاديث ضعيفة فيأتي بعض العلماء فيقول هي حسنة يقصد حسن هنا إيه المعنى يعني معناه جميل وإن لم يصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هناك معاني في الإسناد دي يفهمها أهل الاختصاص زي الإسناد العالي الإسناد النازل انت عارف العالي والنازل صح اتكلمنا فيه قبل كده ايهما احسن العالي ولا النازل العالي والع... والاعلى اغلى فدايما الانسان بيحب الايه العلو يعني قمة الوسائط بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلو الحديث معنى يستحسن الحديث من قبله يعني انا كطالب علم بقى بفهم يعني لقيت ايه رحت انا ايه اقرا مثلا أخ- اقرا على الشيوخ المقرئين فلقيت شيخ قرات عليه لكن الشيخ ده لما قرات عليه جيت اخد منه الاجازه لقيته بي... آه، واخد الاجازه عن شيخ حي يعني شيخه ما زال ايه حيا حيا يرزق رحت ايه قلت ايه الله اروح للشيخ بقى اللي هو اخد منه واخد منه مباشره يبقى ده اسمه ايه علو مش ده امر يستحسن إيه انت النهارده لما تلاقي الشيخ قلت لك الشيخ انا انا قريت على الشيخ الفلاني ها وقريت على شيخه برضه يبقى دي ايه يعني انت في مقام شيخك صرت في مقام ايه شيخك ده معنى يستحسن كذلك موجود ك- كان ذلك موجودا في الحديث كان طلبة العلم إذا سمعوا حديثا بنزول ثم وجدوا فرصة لسماعه بعلو يهرعون و- ويق- ويقبلون على سماع الحديث بعلو رغم أنهم أن الحديث عندهم إيه بنزول معايا آه، الأحاديث الغرائب الافراد التي ليس لها الا سند واحد او لا يرويها الا شيخ ايه واحد اسمها الغرائب دي برضك من الاحاديث التي كان يستحسن طلبة الحديث سماعها اول ما يعرفوا ان في شيخ عنده حديث مش موجود عند غيره تلاقي الدنيا كلها تروح له وده كان موجود ده كان موجود في هذا في في في زمن الروايه ها وكان بعضهم يعني سبحان الله لدرجة ان بعض الطلبة من التنافس يعني احيانا يصل الى يعني تنافس يعني غير ممدوح ان لو عرف ان في شيخ عنده حديث مش عند غيره ما يقولش ايه لاقرانه عشان ما ما حدش يبقى- يتابعه في ايه في سماع هذا من الشيخ يبقى هو اللي جايبه بس ها حصلت هذه مع مع هشيم بن بشير وشعبة وليها قصة المهم يعني ايه ال- الكلام دوت يعني ال- ال- ال- التفرد دوت معنى يستحسن الحديث من قبله وكان طلبة الحديث يحبوا الكلام ده قوي فكانوا إذا سمعوا بحديث أو بشيخ عنده أحاديث ليست عند غيره يقبلون على سماع الح- تلك الأحاديث منها عارفين قصة آه، أيوب السختياني عارفينها طبعا لا، آه، أيوب السختياني كان آه، ليه طبعا مجلس يحدث فيه الناس فيه الناس ف- فاستيقظ يوما بعض أصحابه أي بعض تلامذته فلم إيه فلم يجده يحضر الدرس فسأل عنه فقيل له إنه جالس ذلك الرجل اللي هو إيه عمرو بن عبيد المعتزلي المبتدع طبعا حزن يعني تجر- يعني سيد أهل السنة رايح لأهل البدع مش لازم تحضر لي أنا شخصيا لكن روح لغير اللي من أهل السنة لكن ما تروحش لأهل البدع فقابله مرة في الطريق فقال له لعلك جالست ذلك الرجل قال نعم إنه ي- يجيئنا بأحاديث غرائب يجيب حاجات بقى محدش جابها فقال إنما نخاف من هذه الغرائب وكان الإمام أحمد يكره هذه الغرائب طبعا بقى هي دي نظرة العلماء بقى عوام الطلبة يحبوا يسمعوا لكن الن- النقاد يميزون عارفين أغ- أغلب هذه الغرائب بتكون إيه أخطاء ومناكير كان الإمام أحمد يقول لا تسمع هذه الأحاديث الغرائب فعامتها مناكير وأغلبها عن الضعفاء وكان يقول ما أقل الفقه عندهم يجيئون بح- ب- ب- ب- ب- بأسانيد لحديث لا يصح منها شيء أو هي مناكير وأخطاء ينكر كثرة الأسانيد التي لا فائدة من ورائها اللي هي بتكون أخطاء وشواذ ومناكير من قبل الرواة المهم كان الطلبة يقبلون على سماع الإيه؟ الغراء فكان لما يجي واحد حديث غريب يقول لك ايه حد... عندي حديث حسن ما هو بيستحسن سماعه لانه هو ايه غريب فسماه حسن يعني اراد الحسن اللي هو اللي احنا درسناه لذاته ولا لغيره لا اراد المعنوي يعني حديث جميل حديث حلو حديث مليح هو ده المعنى اللي قصد ولذلك تجد في كتب ال- العلماء الكتب اللي التي تخصصت في الاحاديث الغرائب يسموها حسان إيه؟ الغرائب الحسان لفلان ابن فلان ها يصفونها ايه بانها حسنه لانها ايه تستحسن من هذه الجهه وكان الامام آه، ابراهيم النخعي يقول كانوا اذا جلسوا كرهوا ان يخرج الرجل احسن ما عنده او حسان حديث يقصد بحسن هنا ايه الغرائب وكان شعبة يقول لما سئل عن عبد الملك بن ابي سليمان العرزماني قيل له لماذا لا تروي عنه احاديثه حسان احاديثه حلوه يعني قال من حسنها فررت في حد بي- بيفر من حديث المقبوله الصحيحه او الحسنه المحتج بها ما يقصدش الحسن هنا بمعنى الايه الاصطلاحي انما يقصد معناه الايه اللغوي يعني الحديث الجميله المليحه فبيقول ابن الامام ابن الصلاح لعل الترمذي انما اراد بالحسن الحسن المعنوي يعني المعنى بتاع الحديث معنى جميل جبني دقيق عيد برضك رد عليه قال ايه قال لي هذا يلزم منه ان الحديث اذا كان موضوعا اي من رواية الكذابين ومعناه حسن ان يقول يقال فيه حسن ولا قائل بذلك مش كده ولا ايه فجي الامام العراقي رد عليه هي قصة طويلة يعني قال له لا موجود وجدنا في كلام اهل العلم احاديث موضوعة وصفوها بانها حسنة زي حديث معاذ الطويل في فضل ايه طلب العلم حديث موضوع في اسناده كذابان الامام ال- ابن عبد البر في جامع في جامع بيان العلم وفضله قال هذا حديث حسن جدا مش حسن وبس حسن جدا ها و- و- و- واسناده ليس بالقول فابن فابن- فعرف قال ان نظرنا في اسناده فوجدنا فيه كذابان فدل على ايه؟ ان الحسن هنا ليس بمعناه الاصطلاحي انما استحسان معنى الحديث لانه فيه ترغيب في طلب العلم. وابن عبد البر من اكثر الذين يستعملون هذا المصطلح الحسن بمعناه الايه؟ اللغوي لا بمصنعه- بمعناه الاصطلاحي. وجد هذا بكثره في كلام الامام ابن عبد البر وانا ذكرت لكم القصه بتاعت الم- المره اللي فاتت بتاعت الذهبي لما قال هذا حديث حسن من حسنات الحسن ها اللي هو حديث احسن الخلق الخلق الحسن فجبت الذي قال هذا حديث حسن من حسنات الحسن ولا يقصد ب- بالمعنى الاصطلاحي والا فالاسناد كله مجاهيل وكذابين ولما يقصد ايه يعني آه، حديث معناه حلو معناه جميل مفهوم طيب هل الترمذي يقصد هذا المعنى لا يقصد هذا المعنى لكن آه هذا المعنى ممكن نجد له علاقة ولو من طرف خفي بصنيع الترمذي وده هنعرفه لما نفهم كلام الترمذي في اخر كلامنا بس لازم نقول الحته دي هنا الترمذي عليه رحمه الله تعالى بيحكم على المتن ام على سند الحسن على المتن لانه يقصد بالمتن الحسن اي الح- الحديث المحتج به الذي يصلح الاحتجاج به يصلح العمل به فلا يكون شاذا ولا منكرا ولا يكون متروكا او منسوخا او غير معمول به انما الحديث الذي يصلح الاحتجاج به ولو عند بعض اهل العلم فاذا نظرنا الى هذا ال- ال- الغرض او هذا الهدف من قوله حسن في بعض الاحاديث نفهم ان هذا ينطبق عليه الحسن المعنوي ليه هو الحسن لذات لغير دوت اليس من بعض صوره ما ينطبق عليه الحسن المعنوي ليه الحسن لغيره عباره عن ايه حديث ضعيف صح لكن حسناه باعتبار الشواهد يعني معناه وجدنا معناه له ما يؤيده في, في باقي الاحاديث فوجدنا لم نجد اللفظ بطبيعة الحال او ليس بالضرورة ان نجد اللفظ لكن هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث وجدناه مبثوثا في احاديث اخرى فصار هذه الاحاديث الاخرى دلت على ان هذا المعنى الذي اشتمل عليه الحديث الذي حكم عليه الترمذي بانه حسن معنى حسن اي معنى محتج به معنى مقبول معنى سائغ معنى موافق للشريعه فالحسن هنا من هذه الحيثيه وليس الاستحسان الذي يستحسنه الر- المرء بنفسه ولا من الاستحسان النابع من موافقته لاصول الشريعه فهذا ممكن ايه يكون في وجه الشبه لكن ليس هذا هو المعنى الذي قصده من اجاب عن قول الترمذي بقوله اراد الحسن الايه المعنوي وده الكلام ده برضه مش هتلاقيه في الكتب خلي بالك طيب ابن دقيق العيد لما رفض الكلام ده كله قال لك انا عندي جواب عندي جواب تاني ايه الجواب التاني قال المقصود بقولك ان لي حسن صحيح اي حسن باعتبار المرتبة الدنيا صحيح باعتبار المرتبة العليا ايه الكلام ده قال لك ما هو اصلا كل صحيح حسن لا ينعكس كل صحيح حسن لا ينعكس المتواتر صحيح ولا مش صحيح لما اجي على المتواتر اقول لها عليه صحيح تقول لي لا ده متواتر طب ما هو صحيح برضه لانه صحيح وزياده فما دام وصل الى مرحله مرتبه التواتر فهو مر بطبيعه الحال على الايه الصحيح وعلى الحسن فالمتواتر صحيح والمتواتر حسن لانه لا يكون متواترا الا اذا كان صحيحا او حسنا لانه لان مرتبه التواتر اعلى من الصحيح فمن بلغ المرتبة العليا لابد أن يكو- أن يكون اشتمل على المرتبة الدنيا وزاد فإذا قلت حسن صحيح يقصد إيه أنه حسن باعتبار مرتبته الدنيا صحيح باعتبار ما آل إليه وهي مرتبة العليا ماشي الكلام قال لك ويدعم هذا بأن العلماء أحيانا يعبرون عن الصحيح بالحسن والحسن به الصحيح وده هو موجود في كلامهم في كلام اهل العلم نجد احيانا يقولون في الحديث الصحيح حسن وفي الحديث الحسن ايه صحيح كأن هذه المصطلحات كانت عندهم يعني آه، يعني بينها عموم وخصوص وليست جامدة زي ثقة وصدوق احنا عندنا من تأخير الثقة غير صدوق وصدوق غير ثقة تيجي العالم الواحد في المتقدمين ما عندهمش الجمود ده كان عندهم ليونة الثقة العالم الواحد مرة يقول عليه ثقة ومرة يقول عليه صدوق ومرة في عبارة واحد يقول ثقة وصدوق ما كانش عندهم الايه الجمود بتاعنا ويجي واحد بقى بتوع اليومين دول ما هو مش فاهم مناهج العلماء يقول لك ايه يعني مره آه، عالم من الع- آه، ابو حاتم قال في راوي ثقة حسن الحديث قال لك اهو يبقى الامام آه، آه، ابو حاتم الرازي بيحسن حديث الثقة طب ما هو مرة قال صدوق صحيح الحديث القصة وما فيها ان هم ما عندهمش الجمود ده ما عندهمش التفريق ب- بين ثقة وصدوق كما هو عندنا انما هذا الامر عندهم قريب من التو... احيانا يعبر عن الراوي بانه صدوق وانه ايه ثقة والامر عندهم سائغ دي هتعرفها ازاي بقى لما تعيش مع العلم شوية ولما اقول ما تعيش مع العلم هي مش معنى تحضر مجالس مجالس طلع وضل مش ده العلم انك تعيش مع العلماء يعني تقرا الكتب تف- تمسك كده تهذيب الكمال تهذيب التهذيب ميزان الاعتدال تاريخ البخاري الجرح والتعديل لابن ابي حاتم سير اعلام النبلاء ت- كل الكتب دي تعيش تقرا هتلاقي كلام جميل او ده انا يعني احيانا بعض الرواية ابو حاتم يقول ايه صدوق يكتب حديثه ولا يحتج به ضعيف الحديث جدا ده راوي واحد عبارة واحدة كده يقول فيها العبارة دي كلها قالها في مين في واحد اسمه ابن مهاجر نسيت إيه اسمه حاجه ابن مهاجر نسيت اسمه واحد يقول لك إيه، ده تناقض هو مش تناقض بس احنا اللي مش قادرين نفهم طريقه العلماء ما هو اصلا كلمه ايه صدوق يعني ايه إيه، قد تطلق على العداله وقد تطلق على الضبط فلما يقترن بها يكتب حديثه ولا يحتج به يبقى يفهم منها انها ايه متعلقه بالعداله ض- يخطئ كثيرا او ضعيف الحديث جدا دليل على ان ال- حاله من حيث الضبط هو ايه الضعف مفيش تعارض فالمساله ديت عشان تفهم مناهج العلماء واصطلاحاتهم لازم تعيش معاهم وتغوص كده شويه ها تغوص وهتلاقي كلام جميل جدا كلام ابن دقيق العيد دوت الحافظ ابن حجر ارتضاه في النكت على ابن الصلاح ارتضاه في- في النكت لكن في في النخبه وشرحها قال كلام تاني هيجي ان شاء الله الجواب الرابع هو بتاع ابن كثير اللي هو ايه الكوكتيل احنا قلنا اللي هو ايه الكوكتيل فلا هو صحيح محض ولا حسن محض انما يشرب من النوعين يعني صحيح فيه شوب من الحسن وحسن فيه شوب من الايه الصحة يعني مش خا... مش مش خالص دوت ايه خليط وده يقتضي ايه ان دي مرتبه وسط بين الصحيح والايه والحسن ولهذا اعترض عليه العلماء العراقي وابن حزم قالوا الكلام ده غلط ويلزم منه احداث قول نوع ثالث من الأحاديث المقبولة ولا قائل بذلك من أهل العلم طبعا هذا الكلام ملهو- ملهوش آه، أساس من الصحة لأن خلي بالك في دراسة الاصطلاحات يا أخي الكريم بعض الناس بي... لما يجي يدرس مصطلح أو يفهم مصطلح أو يحلل مصطلح بيجنح بنفسه كده ومش حاسس بس هو بيعمل كده وهو مش دريان بيجنح إلى الاحتمالات التي يقتضيها اللفظ من حيث اللغة فيبدأ يفهم المصطلح أو يفسر المصطلح أو يحلل المصطلح بمقتضى هذه الاحتمالات اللغوية وليس كل ما يحتمى من حيث اللغة يحتمى من حيث الاصطلاح لأن أنا لما أدرس مصطلح بعمل إيه؟ أنا بدرس لغة القوم التي ماتوا عليها وليس لغة يمكن أن تكون هي لغتهم زي ما هو- احنا بندرس اللغة العربية دراستنا للغة العربية غير بالاصطلاح أي ن- ندرس اصطلاحات العرب اللغة الكلام الألفاظ التي كان يت- يت- يتكلم بها ويتفهم بها العرب بينهم وبين أنفسهم فهي بمنزلة اصطلاحات خاصة بهم فأنا النهاردة لما أدرس لغة العرب فتجي لي بعض الايه بعض الامور التي تريد آه، آه، ان تف- تفهم من كلام العرب اروح انا ابحث لها عن احتمالات من الممكن ان تكون موجوده موجوده في واقعنا المعاصر لا احنا بنريد ان نفهم العرب لغه العرب بما اراده العرب لا بما يمكن ان يكون العرب قد ارادوه يعني مثلا قال لك ايه كان واخواتها وان واخواتها قال لك كانت ترفع المبتدا وبتنصب الخبر ان واخواتها بتعمل العكس طب ليه ما عملناش احنا العكس هو العكس و- و- وحش ما تقولش كانت تنصب المبتدا وتنص- وترفع الخبر ليه وعيب وارد ولا مش وارد من حيث الاحتمالات العقليه الم- الم- المجرده وارد صح ولا لا لكن العرب اتكلموا كده احنا بندرس لغه اللغه المحتمله ولا اللغه التي جاءتنا عن العرب بالفعل اه وذاك هي دي اللغه العربيه لو احنا آه، قلنا اي لغه محتمله ما قول يا عم بس ما تقولش عربيه دي مش لغه عربيه دي لغتك انت ف- ف- سلام فكذلك ايضا المصطلحات العلميه احنا بنقول مصطلح الحديث يبقى المصطلح الذي تكلم به علماء الايه الحديث مش اللي هو يمكن ان احنا نتكلم بيه وننسبه للمحدثين لا المحدثون الذين تكلموا في هذا العلم و- ونطقوا بهذه المصطلحات ماذا ارادوا منها بصرف النظر بقى عما يمكن ان يكون محتملا من, من اللفظ من ما هذه الاحتمالات شيء وما وجد في واقع الامر شيء ايه اخر نحن الان ندرس ما وجد في واقع علماء الحديث وليس ما يحتمل ان يكون واقعا في في كلامهم مفهوم فبالتالي يشرب آه، من- آه، آه، بين الصح- بالصحة والحسن فيكون مرتبة وسطا فبطبيعة الحال هذا وإن نظرنا إلى- إليه نظرة عقلية مجردة واحد يستفيقه لكن هل المحدثون لما قالوا حسن صحيح قصدوا هذا المعنى هو ده المطلوب يفهم هذا الكلام آه دخلنا بقى في في التقيل الحافظ بن حجر العسقلاني نظر في هذه الأجوبة السابقة عليه ونظر في الاعتراضات التي اعترض بها على كل جواب من تلك الأجوبة وأراد أن يجيب جوابا آخر يتجنب به كل الاعتراضات التي اعترض بها على الأقوال السابقة واضح هذا الكلام؟ فعمل ايه؟ قال او اجاب جوابا م- م- مكونا من شقين هو لم يأتي بجديد هو فقط اختار من الأجوبة السابقة جوابا ركبه من كلام ابن, ابن الصلاح وكلام ابن كثير وليتجنب م- به بهذا الجواب الذي هو ذو شقين ما اعترض به على ابن الصلاح وما اعترض به على ابن كثير فقال ايه الحديث الذي يقول فيه الامام الترمذي حسن صحيح اما ان يكون له سند واحد واما ان يكون ايه له اسنادان فان كان له اسنادان يبقى كلام ابن الصلاح يتنسى اللي هو ايه حسن باعتباره اسناد صحيح باعتبار اسناد اخر وان كان له اسناد واحد فكلام ابن كثير يتنسى وهو أنه إيه يكون في ليس بحرفية كلام ابن كثير ولكن حصيغه بصيغة آه، آه، قريبة مما أراده الإمام ابن حجر عليه رحمة الله قال ف- وما كان له إسناد واحد هذا للتردد في حال الراوي الذي رواه هل هو ممن يحسن حديثه أم ممن يصححه حديثه هل هو ممن يعني كأن الإمام الترمذي لما رأى الراوي الذي روى هذا الحديث بإسناد واحد وليس له إسناد آخر هذا الراوي اختلف العلماء قبله في في حال هذا الراوي فمنهم من قال فيه قولا يقتضي أنه ثقة أي حديثه إيه صحيح ومنهم من قال فيه قولا يقتضي أنه صدوق يعني أن حديثه إيه حسن فقال حسن صحيح أي حسن باعتبار حال راويه عند قوم صحيح باعتبار حال راويه عند قوم آخرين ويكون المعنى حينئذ حسن أو صحيح يكون المعنى حينئذ إيه حسن أو صحيح فاهمين الكلام ده هو اولا ليه قال ان الجواب بتاعه عبارة عن خطين عشان يتجنب الاعتراضات ما هو لما ابن الصلاح قال حسن صحيح اي حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد اخر قالوا له ايه طب م- ماذا انت قائل في الحديث التي يقول فيها حسن صحيح وليس لها الا اسناد ايه واحد فابن حجر قال لك لا الك- الجواب دوت متعلق بما له اسنادان بس يبقى دوت ايه جزء في المسألة معايا اما ما له اسناد واحد يبقى للتردد في حال الراوي فان كان الراوي مختلفا فيه بين اهل العلم منهم من يص- و- إيه يصحح حديثه ومنهم من يحسن حديثه فهو يس- ي- يصح ان يقال فيه حسن ايه صحيح حسن باعتبار ايه حال الراوي عند قوم صحيح باعتبار حال الراوي عند قوم اخرين جه بعض الناس المؤلفين للمصطلح في ال- في ال- في المع- من المعاصرين ما فهمش كلمه ابن حجر ده حتى قال لك ايه والمقصود فيما كان له اسناد واحد انه حسن صحيح اي ان الحديث الذي يقول فيه مثل ذلك حديث قد اختلف العلماء فيه فمنهم من صححه ومنهم من حسنه فهو حسن صحيح اي حسن باعتبار تصحيح من آه، صحيح باعتبار تصحيح من صححه وحسن باعتبار تحسين من حسنه وابن حجر ما قالش كده خالص وغير الناس هذا الكلام لمين؟ لابن حجر ابن حجر ما قالش الكلام ده ابن حجر بيتكلم عن حال الراوي لا حال الرواية يعني الراوي دوت اختلف فيه اهل العلم فبع... فكلام بعضهم يقتضي انه ثقة وكلام بعضهم يقتضي انه حس... صدوق فمن يوثقه يصحح حديثه ومن ي... ي... ي... ي- يصدقه يح... يحسن حديثه فيكون حديثه حسن صحيح بهذا الاعتبار فالاختلاف هل هو في الراوي ام في الرواية ما هو واحد يقول لك إيه الم- إيه الفرق يا اخي يقول لك لا ليس كل اختلاف بي- في الراوي يقتضي اختلافا في الرواية وليس كل اختلاف في الرواية يقتضي اختلافا في الراوي ممكن يكون الراوي مختلفين فيه صح لكن حديث بعينه من احاديثه متفقون على انه صحيح او متفقون على انه ضعيف وممكن يكون حديث مختلفين فيه هل هو صحيح ام ضعيف او حسن معايا لكن الراوي نفسه متفقين على انه ثقة او ضعيف او, أو صدوق متفقين ليه ي- الذي يضاعف الحديث يقول هو الراوي ثقة ولكن حديثه شاذ اخطأ فيه عن غير قصد فليس الاختلاف في الراوي يقتضي اختلافه في الرواية ولا العكس لكن المؤلف المعاصر لم يفهم هذا ال- الفرق فنقل كلام الحافظ بن حجر بالمعنى فأخطأ المهم ايه رايكم في كلام ابن حجر ده؟ اظن هو راجل رحمه الله تعالى حب يحل المشكله وه- وجواب ابن حجر العسقلاني يعني من الاجوبه التي الى الان اغلب الناس يعتمدونها ويسيرون عليها ويكاد, ويكاد الناس حتى الان يعتقدون ان هذا القول الاول والاخير وانتهت القصه بقى خلاص اقفل الم- على كل ال- المواضيع لا الكلام ده أي- أص- اصلا معترض بل ابن حجر نفسه يخالفه ابن حجر نفسه يخالفه احنا قلنا من شويه ان هو في في بكر على المصلح قال ايه ارتضى كلام مين ابن دقيق العيد ارتضى كلام ابن دقيق العيد ثم هو في النخبة وشرحها اختار هذا الجواب المتكون من شقين طيب ايه الاعتراضات اللي يمكن ان يعترض بها على جواب الحافظ ابن عق- الحجر العسقلاني اه كلام كتير قوي هو قال الحديث الذي يكون له اسنادان الحديث الذي يكون له ايه اسنادان يكون حسب باعتبار إيه؟ احد الاسنادين صحيح باعتبار الايه الاسناد الاخر صحيح باعتبار احد الاسنادين حسب باعتبار الاسناد الايه الاخر احنا قلنا من شوية جوابا على هذا الشق وقلنا ان اصلا الترمذي اما انه يحكم على المتن واما انه يحكم على السند فان كان يحكم على المتن فعندنا متن روي باسناد صحيح واسناد حسن فالمتن صحيح ام حسن صحيح لان حسن احد الاسنادين لا ينزل الحديث بل يرفعه بل ايه يرفعه وان كان يحكم على السند فالسند ال- الذي حصل لما جاءه م- وافقه سند صحيح دل على ان هذا الراوي الذي حسنا حديثه من اجله لم يؤثر عليه خفه ضبطه في الحديث فيصير حديثه حينئذ او اسناد حديثه حينئذ من ج- من جهه الايه؟ من- من من قبيل الصحيح وليس من قبيل الحسن. ثاني حاجه ده يتعارض مع كلام التلميذ نفسه. ليه؟ هو بيقول حسن باعتبار احد الاسنادين صحيح باعتبار الاسناد الاخر. طب تعالى التلميذ نفسه شرح لنا معنى الحسن عنده وهذا التفسير يتعارض مع تفسير الحسن تفسير الترمذي للحسن في استعماله لأن الترمذي قال وما ذكرنا في هذا الكتاب كتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث ايه حسن احنا هنشرح الكلام دوت بالمعنى الظاهر اللي فهمه العلماء لكن لسه اصلا الموضوع لسه المره الجايه هكمله ان شاء الله يعني الترمذي قال ايه في الحديث ايه الحسن اللي هو بيقول عليه حسن له اوصاف ثلاثه ما تكتب قدامك كده عشان تكون مركز معايا واحد اتنين تلاتة علشان ايه لما انا اجيب نمرة واحد نمرة اتنين نمرة تلاتة تكون انت ايه مسترسم معايا ومركز معايا شوية نمرة واحد لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب نمرة اتنين لا يكون الحديث شاذا نمرة تلاتة يروى نحوه من غير ايه وجه طيب يبقى الحديث حينئذ ايه حسن يبقى الحسن او الحسن عند الترمذي وصف لمفردات الاسانيد ام لمجموع الاسانيد يعني لو عندنا حديث ليس في اسناده من يتهم بالكذب وليس شاذا لكنه لم يروى من غير وجه يبقى حسن عنده يبقى حسن يبقى لازم يروى من غير وجه يعني يبقى ايه يبقى الوصف بالحسن لمجموع الروايات ليس لرواية بعينه نقول تاني هو مش عارف الحسن ده مجنن الدنيا الله يرحمه كان راجل كريم كسبني مية. الحسن عند الترمذي هل هو وصف لمفردات الر- روايات الحديث يعني لكل رواية رواية يعني الحديث الذي يقول فيه حسن حسن هذه وصف لرواية بعينها لإسلام بعينه أم لمجموع روايات انضم بعضها إلى بعض مش كده ولا ايه لمجموع روايات انضم إلى- بعضها إلى بعض صح والحسن ليس وصفا لهذه المفردات انما وصف للمجموع حيث انضم بعضه الى ايه بعض صح الكلام فلا توصف مفردات هذه الاحاديث بانها حسنه انما الوصف ل- للمجموع لا للافراد صح ولا لا حد فاهم حاجه ها يعني انا النهارده لما اجي واحد مثلا داخل آه الكليه فامتحن مثلا خمس مواد مادة جاب فيها مقبول ومادة جاب فيها جيد ومادة جاب فيها جيد جدا ومادة جاب فيها امتياز ها فقال له ايه تقديرك العام ايه جيد جيد ديت لكل مادة من المواد ام للمجموع لكن كل مادة من المواد لها حكم يخصها ولها درجة تخصه صح ولا لا لكن جيد دي حكم لايه للعموم للمجموع الترمذي لما بيقول حسن بيقول لمفردات الاحاديث حديث له خمس اسانيد كل اسناد منه حسن عند الترمذي ولا الحسن للمجموع لما انضم بعضه الى بعض فاهم الفولة هو ده اللي عايز اقوله يبقى قول الترمذي حسن ليس وصفا منه لم- لرواية بعينها انما هو وصف للايه للمجموع طب اذا كان الامر كذلك فكيف تقول انه اراد انه حسن باعتبار اسناد مفيش اصلا السند عنده حسن الترمذي اصلا ما ما لم يرد هذا على ذهنه الحسن عنده وصف للمجموع ليس للمفردات فقصه ان يكون حسن باعتبار احد الاسانيد مش موجوده في ذهنه اصلا لم ترد على ذهنه لانه لم يرد ان يحكم على سند معين بانه حسن انما الحسن وصف لمجموع الروايات عنده فهمت القصه فانا لم لما انا اقول اراد الترمذي انه حسن باعتبار اسناد صحيح باعتبار اسناد اخر يبقى انا ق- بقرب هذا بسلم بان الترمذي يحكم على بعض الاسانيد بانها ايه حسنة بينما الترمذي ما يحكم على الاسانيد انما يحكم على مجموع الروايات اذا انضم بعضها الى بعض بانها حسنة فالحكم بالحسن عنده جزاك الله خيرا الحكم بالحسن عنده للمجموع لا للمفردات مفهوم هذا الكلام والكلام دوت بينبني عليه موضوع تاني معلش الك- الكلام له شجون يعني انا بحب ايه لما افتكر حاجه يعني احب انبه عليها طالب العلم انبهه ليه النهارده آه، ممكن ياخد باله منها بكره ما ياخدش باله منها ممكن تم- يمر- تمر عليك بعض الكتب ما ينحص النقد الذي ينبغي ان يتوجه اليها بنلاقي في بعض ال- آه، في بعض كتب الرجال بتاعت المتاخرين يعني ها آه، آه، وبعض كتب التخاريج وبعض البحوث المكتوبه من من قبل بعض المعاصرين يجي يقول لك ايه هذا الراوي صدوق ليه يا عم حسن له الترمذي وادم حسن له الترمذي يبقى راجل ايه صدوق لان آه، آه، الصدوق هو الذي يحسن ايه حديثه وده ظلم وعدم فهم لكلام ال- الائمه وصنيع الائمه اولا احنا قلنا اصل الترمذي قضيته ايه انه مفيش عنده اسناد حسن بذاته انما الحسن للايه للمجموع يعني لو عندنا خمس اسانيد كلها ض- فيها رواد وعفاء المجموع هيبقى ايه حسن يبقى الحسن لح- تحسين الترمذي للحديث يقتضي ان الراوي عنده صدوق ما يقتضيش ولا يلزم منه يجي يجي في كتب التخاريج وكتب المعاصرين والبحوث ايه وهذا راوي صدوق قد حسن له الترمذي ما يحسن يا اخي ده لو صحح له برضك ما يلزمش ان يكون ثقه لان احنا مش عندنا حاجه اسمها صحيح لذاته وصحيح لغيره الضعيف اذا وثق الثقات حديثه ايه طب هو ضعيف ولا مش ضعيف حديثه صحيح وهو ضعيف ايه المشكله الحكم على الروايه شيء والحكم على الايه الراوي شيء اخر ده حتى في الصحيحين البخاري مش بيخرج عن بعض الرواة المتكلم فيهم ويصحح لهم في كتابه الصحيح هل يعني كده ان هو ان هو ان هم عنده ثقات لا هم عندهم ما زالوا متكلم فيهم اما انهم ضعفاء او فيهم بعض الضعف ولكنه ما خرج من احاديثهم الا ما ترجح لدي انهم ايه اصابوا فيه لكونهم لم ينفردوا بها او تابعهم الثقات عليها فاذا هي ايه صحيحة لموافقة الثقات لهم وليس الرواة انفسهم هؤلاء الذين خرج لهم البخاري ثقات فلا يلزم من تصحيح الحديث ان يكون الراوي ايه الذي صحح حديثه ثقة عند من صحح له ذلك الحديث مفهوم وهتلاقي بقى في نصب الراية الكلام ده وابن الامام بيعيد الحته ديت بي- يعني بيكتر منها شوية وبعض العلماء يرد عليه احيانا وبعضهم يعدوها ها فلازم يكون عندك ملحظ هذا في هذا الامر وهو ان ال- تصحيح الحديث او آه، تحسينه لا يقتضي ثقة الراوي ولا آه، تصديقه طيب قلنا يبقى اول ما يعترض به على الجواب الاول او الشق الاول من الجواب قلنا وهو الجواب متعلق بايه بما اذا كان الحديث له اكثر من اسناد قلنا ايه نفكر يسأل سائل يقول إن كلام الترمذي يقتضي أن الحسن عنده وصف للمجموع يلي الفراد فليس عنده إسكات حسن إنما عنده حديث أي متن حسن باعتبار مجموع إيه؟
الاخوه الذين رواية.
ياتون متاخرين ويقطعون الصفوف اثنين بعض الاخوه يعني تعريف يذكرهم.
الترمذي للحسن يقتضي ماذا؟ يقتضي أمرا آخر جزا الله خير وهو أن الحديث الذي يصفه بالحسن
عليه رحمه الله ليس ينفع ان اطلب الحديث قبل ان أسانيد هذا الرا... هذا الحديث ينفع لكن يعني حسان بل ولا صحة يعني لأنه وصف قال إيه؟ لا يكون التدين من يتهم بالكذب الحتة دي لها أولا تأويل وجه وجه لمن لمن يتهم هذه بالطاقة المتهم بالكذب دي ومعناها ومعناها من الحديث لكن احنا ولقد يسرنا القرآن للذكر هل مذكر العلماء فأقبل على الكتاب تحديدا ثم لأنه يرى هذا يرى أن قول الحديث لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب أي يكون في إسناده راوي ضعيف ضعفه هي وكان السلف قبل لماذا أن يكون يكون حذر الحديث في فهم كلام الإيه؟
يكون من القرآن الترمذي.
بل ومن ثم هو نفسه كان.
آه، سلف الدراسة هنا، العربية سلف ودراسة كان الم- آه، آه، المواريث ونحو ذلك محدش ياخد منها حاجة
احنا بس لما بنيجي نتكلم عن- مع العلماء هم كلهم احفادنا خلي بالك بس احنا بنحرر مسائل ايه علميه والمسائل الاصوليه هي كده فطبعا ابن حجر والذهبي وابن وابن دقيق العيد وابن صح كل دول احفادنا ولكن احنا بنحاول ايه نفهمهم ونفهم ماذا قصدوا من كلامهم ونرجح بين الكلام اللي لان هي
مثلا المرسلة اهل العلم اختلفوا ناخد براي واحد يعني ونبحث عن إيه؟
هذه الروايات حتى الآخر.
يكون الحكم واضحا لكن هو بالنسبه لهم بن- بن- بالنسبه بنحترم العلماء للعلماء ان احنا ناخد كلامهم كله الامام ابو داود مهما كان في ملك كل العلماء الذين جمعوا السنه خاصة الى الاختصار لا تلازم مع معنى هو عمل في كل حديث انما القصه اللي انت حكيها ديت يبقى مع حسن غالب او مع ابن الصلاح او مع العراقي والبخاري ما هو بيعمل كده برضه او ابن رجب اراد ان يكون كتابه مختصرا وهو عارف ان الكتاب ده هيقف عليه علماء فاهمين ابن حجر يرى ان قول الترمذي لا يكون في كتابه من يتهم بالكذب معناه بلغة يعني فهم ايه مفهوم المخالفه معناه انه لا بد ان يكون الراوي ضعيفا لكن ضعفه لم يبلغ الى حد ان يتهم بالايه بالكذب خلاص ده, ده رايه واجتهاده رحمه الله وان خالفه في ذلك ابن رجب كما سياتي لكن هذا رايه هو ايه واجتهاده في الاسبوع الماضي قلت في طيب، وجه هذا هذا رأي راي الحافظ ورد رحمه الله في-
لما جه بقى بعد كده قال كلام قال كلام يتنافى مع هذا الراي ومع اختياراته هو في شر الكلام الامام الترمذي في وهن شديد ليه؟ لما بيقول الترمذي في الحديث الذي يصفه بانه ايه؟
وهن شديد حسن لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب على فهم ابن حجر ان الراوي ده ايه؟ ضعفه ضعف ايه؟ ماذا تقول؟ يعني ضعيف ولا ثقه ولا فروق؟
ابو داود في سنن ضعيف.
المتنبه
طيب ثم قال ايه؟
به يعني إيه، لم يتكلم على حسن باعتبار الاسناد ان النبي عليه السلام نهى ان يمشي الرجل بين المرأتين وبعض اهل العلم يقولون هل هذا الراوي اصلا ضعيف الله طب إيه بعض اهل العلم الراوي الذي يقولون يصف موضوع الترمذي كمان.
حديثه إذا بانه موضوع حسن بمجموع الروايات اللي هذا منهج ابو داود ومنهج راوي غيره ثقة ولا صدوق ما هو راوي يكون يكون ابو داود يا صحيح.
صحيح وينص على كده فاين هذا الاسناد الصحيح واين هذا الاسناد الحسن لما أنا والراوي أقول الذي أدرس ذكره منهج الترمذي إمام، حسن أدرسه لي من خلال منهج كلام غيره.
الترمذي عند ابن حجر راوي ضعيف كلام الامام وليس قول الإمام الترمذي الامام من حسن كلامه هو يقتضي حتى افهم كلامه من من تع- في تعريفه للحسن لما يجي مثلا الامام البخاري في هذا الحديث البخاري حسن النسائي ولا صحيح يجي واحد النهارده يقول حديث ضعيف لا، لابد ان من منهج كل البخاري رسالته في دون كتابه الحديث الضعيفه ينفع طب كده هذا الكلام هو في نظر البخاري ضعيف لما انا اختار قوله في نظر غيره مش صحيح.
ما يلزمش البخاري ايه ذنب البخاري ان غيره يعني لا يضيف يلزم ممن يصحح حديثه ولا نحن ندرس علم الامام من خلال كلامه هو حسن وليس صحيح من خلال منهجه حسن باعتبار احدى احد الاسانيد صحيح باعتبار الاسناد الاخر ودي يبقى انا طبيعة.
بقول ان الراوي دوت ايه الاقراء صدوق او والتتبع.
ثقه لازم يكون عندك طب منهجيه لا أقول صدوق لفهم هو كلام أثبت اهل العلم سابقا بأنه بأنه راوي ضعيف هذه المنهجية.
وإن كان ضعفه هينا ليس ضعفا ايه المنهجية ديت إن أنا علشان أقول أنسب للإمام منهج معين لا يقبل ما ينفعش أنسبه له من خلال كما خرج على كت- كلامه أو على كلام الحديث الذي خرجها مختاره إنما من من خلال احكامه هو على تلك الاحاديث ليه؟ الترمذي قال في الحديث الحسن لا يكون الحديث شاذا صح ولا لا؟ ما- دايما الراجل اللي بيدرس اصول العلوم الاصوليه ديت دي دي اسس لازم محتاجه ايه؟ يعني واحد بي- بيشغل الطاقه قول اهل العلم صحه الاسناد لا يلزم ان كلام سليم شركوا كلمه من غير لازم هو اللي اشرنا اليه الكلام مدخله ويقول العلماء غير كثيرا ولا ولا يهمني عشان تبقى فاهم كلام العلماء الإمام الترمذي في, الت... في لما عرف الحديث الحسن قال إيه؟
هل هناك رواية سواء مرفوعة أو موقوفة ولا يكون الحديث جاء فيها شاذا التصحيح غير من غير وجه النحو ذلك شاذا يعني يعني فيها قصر الشاذ السنة الحافظ بن حجر شرح والأخ ممكن يعني شيء شاذ شاذ بتاعي يعني.
وقول الترمذي ولا يكون الحديث شاذا هذا أيضا.
أراد بالشاذ ما أراد كل ما ما لا- كل ما كان بغير الموصى يقصر فالمكنة ديت عمرها ما هتجيب ايه ده كلام جميل ال- الدرجة بتاعت ده كلام جميل الموت صح وهو فعلا أراد هذا ولا لكن من كان كلام الجواب الشافعي فهل كيف فهمه ابن حجر؟ رحمه بالموت الله.
لا ولا بقى الكلام ده ابن حجر حمل كلام الشافعي على صورة معينة لا يصدق الشاذ إلا عليه وهي أن يك- أن يروي الراوي الثقة ما خلف فيه من هو أولى منه بالإيه؟ بالقبول أو ما خالف فيه الراوي المقبول أي الثقة أو الصدوق من أولى منه بالقبول حفظا أو عددا إذا روى الراوي الحديث عن معرفة جماعة عن إن كذا.
قال حدثنا إن أبو جماعة أو الشاذ بعض ابن المشايخ حجر أو عدد من الشيوخ راويه ثقة ولا ضعيف؟
يجبر آه العدد ما يجبر تقول يا الجهالة ثقة طب هو فهم الش- ال- ال- ال- ال- الشاذ عند الترمذي راويه ثقة ولا ضعيف؟ ضعيف فازاي الشافعي وافق الترمذي هنا؟ او الترمذي وافق الشافعي؟ لان الترمذي قال في الحسن الذي يرويه ليس متهما بالكذب اي ضعفه ضعف هين ضعيف يعني لا يكون حديثه شاذا يبقى فهمنا من كلام الترمذي ان الشاذ يقع في احاديث الضعفاء ولا لا؟ بينما كلام الشافعي ليس الشاذ من الحديث ان يروي الثقه حديثا لا يرويه غيره انما الشاذ من الحديث ان يروي الثقه حديثا يخالف فيه الناس اذا كلام الشافعي متعلق بالايه بالثقات وابن حجر اخذ من كلام الشافعي هذا وقال اذا الشاذ لابد ان يكون راويه ايه ثقه طب الشاذ عند الشافعي بحسب فهم ابن حجر راويه ثقه والشاذ عند الترمذي بحسب فهم ابن حجر راويه ايه ضعيف فكيف وافق الترمذي الشافعي دي موافقه ولا مخالفه؟ مخالفه طبعا اصلا كلام الشافعي وكلام الترمذي متوافق فعلا ولكن لا بح- بفهم ابن حجر انما بفهم غيره من العلماء كابن تيميه وابن رجب الحنبلي لانهما قال الشاذ الذي ذكره الش- الترمذي مراده ان يكون الحديث مخالفا للاحاديث الصحيحه المشهوره المتداوله فحينئذ يكون شاذا بصرف النظر عن حال الراوي ثقه كان ام غير ثقة وكلام الشافعي لا يقتضي أن يكون الراوي الذي يكون حديثه شاذا ثقة بل قد يكون ثقة وقد لا يكون ثقة أخبر الإمام وهذا الترمذي حتى أن الإمام أحمد والشمنعي وإسحاق بن راهويه أفتوا فهمت ايه؟
بعين الجواب على الشق الاول من قول الحافظ بن حجر او إيه؟
من جواب الحافظ بن حجر في آه، تفسير قول الت- الت- الترمذي حسن صحيح يبقى الشق الايه؟ الثاني وقالوا لا حرج الثاني.
آه، إن صلى فمقدما أو أخر الصلاة يعني جمع التقديم يعني والأخ بيقول أنت بتقول إن حديث جمع التقديم دوت خطأ عند العلماء والعلماء أنكروه فكيف أفتوا به؟
ها؟
هنا بقى حته مهمه جدا احنا اشرنا اليها في اكثر من لقاء الحديث قد يكون عند العلماء موضوع مكذوبة كثيرة وقد يكون عندهم من حيث الرواية أي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يصح بحال من الأحوال
فيطمع إذا فإذا لم يكن هناك ح- حديث آخر يغني عنه ماذا يفعلون؟ يجتهدون. يجتهدون في المسألة فقط يأتي اجتهادهم موافقا للإيه؟ للحديث اللي هم إيه؟ أنكروه أي أنكروه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن ال- ال- ال- المعنى المستنبط منه معنى أفتوا به زي ما الإمام أحمد أن- ضعف حديث الأذنان من الرأس. ثم هو أفتى به أم لا؟ واحد بيقول يعني لما قيل له الأذنان من الرأس يعني أه، بتتكلم بتتكلم ببطء مع انه ضعف الحديث الوارد عن رسول الله عليه الصلاه والسلام في الاذنان من ايه؟ الراس يعني فهذا تضعيف للحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام لكن يعني يا- لما يكون هناك حديث ضعيف وليس في الباب حديث صحيح بيعمل ايه؟ بيجتهد فلو لا اجتهدوا ونظروا في الاصول العامه لاصول للشريعه فوجدوا ان الجمع في الدين جائز كما اشار التاخير ايه؟
وبعدين حتى جاء- ربنا أكرمنا بالوسائل الحديثة لمعرفتهم بالفقه واصول الفقه عرفوا ان هذا جائز فاثباتهم لجمع التقديم ودي أمر- بناء على نص ام على قياس واجتهاد مش أمر مكتسب وليس على نص الإنسان إيه؟
ممكن معايا؟
يعدلوا ممكن يعدلوا في فهم السنة.
انكروا النص وضعفوه عن رسول الله أنا بنصح طالب علم يكون ذكي صلى الله عليه وسلم.
أنا في في ولكنه عنده من عصبية حيث استنباط الفقه الشيخ هذا والفهم لعموم الشريعه والادله الشرعيه بكل عرفوا ان شيء جمع شرعي.
نقد جائز ده الطالب العلم الذكي وان من قال لكن- جمع ما يصبح بين الصلاتين الإمام مقدما او مؤخرا فكل ذلك جائز ويبعد عنه يعني لكن ليس اعتماده على الايه الحديث طب زي إيه الحديث طلبات على الماء البيوت؟
طهور لا ينجسه شيء لا الا ما غلب على طعمه او لونه او ريحه كل العلماء اطلقوا على ضعفه يتمكن منها وقالوا حديث ضعيف استفيدة لا يصح من حال من الاحوال وهم وكلهم اجمعوا على الفتوى به انت اسلوبك بقى بطيء لأن الماء إذا خلقته نجاسة فلم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه وبعدين الدم فهو على طهوريته ما تلحقش ولم يفقد هذه الطهورية شرع شوية
استنبطوا أفتوا بهذه الفتوى بناء على الحديث أم الحديث جاء موافقا لفتواهم الحديث جاء موافقا لفتواهم وإلا فالفتوى عندهم لم تأتي بموافق... لم تبنى على الحديث وإلا فالحديث عندهم إيه غير صحيح وزي حديث كل قرض جر نفعا فهو ربا دي قاعدة معروفة عند أهل العلم لماذا قال لكن الله لا يصح يصح نسبتها نسبتها إلى الى يكون صحيح وعكس رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد العلماء يقولوا ايه هذا حديث ضعيف منكر باطل لا اصل له لكن المعنى نفسه مستنبط عند العلماء بأدلة أخرى فأفتوا بمقتضاه لا بمقتضى ذلك الايه الحديث وزي الحديث اللي هو ايه القرآن كلام الله غير مخلوق ده حديث صحيح ولا ضعيف ولا موضوع هناك احاديث من- موضوع ان من سب غير يرجع السباب عليه ومع ذلك معناه هو اجماع بين اهل أئمة السنة احدهم بان القرآن كلام الله ايه غير مخلوق لكن نسبة هذه العبارة الى رسول الله لا مش حديث.
صلى الله عليه وسلم لا تصح بحال من الاحوال فهمت الفرق والله اعلى واعلم واعز واكرم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واحد بيقول الكتاب الحسن بمجموع طرقه في ميزان الاحتجاج بين متقدمين والمتاخرين هذا من اضعف الكتب واحد بيسأل عن جيد وعن جوده ده موجود في لغة المحدث يا ابني وفي كل الكتب اللي انا اعملها واحد يقول هل تأليف النخبة قبل النكت على ابن صلاح أم العكس؟ الاثنين كانوا شغالين مع بعض. هو هنا بيحيل إلى هنا وهنا بيحيل إلى هنا. طب ودي طريقة ابن حجر عامة. ابن حجر والعلماء دول كانوا أئمة كبار قوي يعني. ما كانش منهم الواحد ي- يطبع الكتاب وخلاص بقى خلاص يشوف غيره. لا لحد ما يموت عمال ينقح في كتابه. ولذلك تجد مثلا فتح الباري تلاقي في بعض النسخ زيادات على الهامش بخط ابن حجر تقريب التهذيب تهذيب التهذيب زيادات الزيادات دي احيانا تطلع في مجلد لوحدها هو كده ابن حجر كان دايما ايه الف الكتاب ويتعاهد الى ان يتوفاه الله ولذلك تجد في بعض المخطوطات زيادات على البعض المخطوطات الاخرى هل كل حديث يقول فيه الترمذي حسن معناه حسن لغيره؟ ده لسه المرة الجاية هنقوله إن شاء الله. لا طبعا مش كده، لكن المرة الجاية إن شاء الله هنقوله. واحد بيقول طب لما الترمذي بيقول حسن صحيح باعتبار المجموع، إيه معنى حسن غريب؟ وده برضك المرة الجاية إن شاء الله. بعضهم قال حسن غريب يعني حسن لذاته ده كلام غريب في غاية الغرابة حسن اصلا الحسن لذاته ما عندهوش اصلا لا يعرف لا يعرف الترمذي ولم يرد على ذهني ولم يفكر في هذا الامر بتاتا ان في حاجه اسمها حسن لذاته لان الحسن لذاته عنده اسم صحيح المتقدمون لا ي- لا- لا يفرقون بين الصحيح والحسن لذاته فالحسن لذاته والصحيح لذاته كلاهما عندهم صحيح لذاته وإن كان الصحيح مراتب ودرجات لكن ه- ما- ما يعبرون عنه بحسن لذاته ولا حتى بحسن ويقصدون حسن باعتبار إسناد بعينه المتقدمون انما اذا وجدوا اسنادا صحيحا او اسنادا حسنا قالوا صحيح وده هيجي مستعجلين ليه احنا لو قلنا كل حاجه النهارده مش هيجوا المره الجايه خدت بالك اه مش عايز. لا. لم يكن شاذا ان يرو- يرو- يروى عن الثقات ايضا الذين لم يخالفوه فكيف يقال ابن حجر انما في الراوي عند التلميذ ضعيف وممكن نقول ان هذا التلميذ انا مش فاهم حاجه استنى يا ابني واحد يقول يا ريتك تعيد الكلام على الشق الاول المره الجايه هنلخصه ونخش في القسم الثاني ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك